مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة ليبارك الرب جلستنا أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نأتي إليك يا رب لكيما تشرق بنور معرفتك في قلوبنا الحياة ذات مسالك متعددة لكن توجد طريق واحدة المؤدية إلى الحياة فليتك تهدي خطواتنا في طريق الحق لنتعرف عليك ونتمتع بشخصك بارك كل السامعين والمشاهدين وليتمجد اسمك القدوس في خلاص الكثيرين ولك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين آمين أيها الأحباء نتشرف اليوم بوجود الأخت نديم معنا اليوم أعتقد نيو لوك يعني فقد أتت في الحلقات السابقة في زي المحجبة واليوم أتت على الطبيعة وده بيورينا ان احنا ما بيهمناش الشكل احنا ما عندنا الشكل ممكن يكون الانسان في زي محجبة او زي راهبة ممكن تكون في زي عادية فعشان خاطر ما يبقاش في قيود على حياة الانسان بيبقى متحرر واحنا سمعنا اختبارها في العبور والنهاردة هنستمع الى اختبار واحدة عابرة أخرى وهي مريم فلنسمعه سويا أحبائي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين آه، أنا مهرائيين من مصر نشأت وتربيت في أسرة مسلمة آه، ملتزمة مثقفة بالإسلام آه، حافظة قرآن وسنة وأحاديث وبتصلي و- وبتصوم وبتؤدي فرائض الإسلام وأركان الإسلام كاملة تؤمن بحرية الرأي وحرية الفكر ولكن بعيدا عن الإسلام فالدين لا يؤخذ بالعقل أبدا كما قال الحديث لكن آه، آه، اتربيت على آه، أمرين انعقدت عليهم كانوا من قواعد آه، ال- ال- اللي اتربيت عليها في البيت عندنا أول نقطة اتعلمتها في البيت عندنا إن ماما قالت لي إن أول كلمة في حياتها علمتها لي كلمة لأ ولما سألتها ليه يا ماما قالت لي عشان ما تعمليش حاجة في الدنيا أبدا أنت مش مقتنعة بيها تاني حاجة اتربيت عليها ان قالوا لي لما تيجي تحفظي او تفهمي اي امر لابد عليكي ان انتي اه، تستخدمي عقلك وعينيكي وودنك وقلبك ولسانك وكل حواسك عشان يبقى بؤرة شعورك في الأمر فتقدري تستوعبيه صح فتخيلي بعينيكي وافهمي بعقلك وحسي بقلبك واسمعي بودانك إلى آخره فطبقت هذه القواعد التي نشأت عليها في معرفة الله من خلال القرآن اول اصطدام كان بيني وبين القران من وانا طفله قصه عذاب القبر اللي كلهم عارفينها وناكر ونكير اللذان يخرجان من عينيهما نارا ومن منخريهما نارا ومن اذنيهما نارا ومن فاهما نارا ويقابلوا الميت اول ما يموت ويقولوا له من ربك ما كتابك من الرجل الذي بعث فيكم آه، دي حسستني قد ايه الله قاسي قد ايه الله مستني بس اني انا اوصل له عشان يبتدي يعذبني ولكن قلت لا سيبك من الاحاديث ومن عذاب القبر التي يؤمن بها البعض ويرفضها البعض وركزي في القران شخصيا وهو كلام الله آه، بابا جاب لي شخصي حفظني أسماء الله الحسنى أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى أن وصل إلى المنتقم الجبار المقيت المذل الماكر كل دي أسماء أنا استغربت جدا إني لقيتها في شخص الله قعدت اتكلمت مع الله الله ازاي انت تكون مقيت ومذل ومميت ومنتقم و- ودار دار يا ربي ازاي انت تكون دار ازاي تصف نفسك بصفات انا ارفض ان اصفها لنفسي هذا عن اسماء الله فابتديت أفتح القرآن عشان أنظر إلى صفات الله وأعمال الله احتمال ألاقي الله ده شخص غير ما أنا متوقعة الله المفروض يكون من وجهة نظري شخص رائع شخص قدوس شخص محب بيحبنا مش بيكرهنا وبينتقم منا وبيضلنا وبيضرنا ففوجئت بعدد من الآيات يتكلم عن صفات الله زادتني تخوفا من إله الإسلام فقعدت في مرة مع الشيخ بسأله يا عم الشيخ أنا عمري ما شفت شيطان لكن طول عمري بكرهه عارف ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له لأنه ضار ولأنه بيضلني ولأنه بيلهمني الفجور ولأنه بيغري العداوة بيني وبين الناس ولأنه بيأمرني بالفسق ولأنه ماكر قال لي أكيد قلت له تخيل ان تطابقت صفات الشيطان واعماله في القرآن مع صفات اله الاسلام واعماله اذا كان الشيطان يغري العداوة فالله يغري العداوة والبغضاء الى يوم القيامة بنص الاية واذا كان الشيطان يأمر بالفسق فالله قال ان اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اذا كان الشيطان يلهم الفجور فاله القرآن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا كان الشيطان يضل فالله في القرآن يضلل ومن يضلل الله فلا هادي له إذا كان الشيطان في القرآن ماكر فالله ماكر كل الصفات التي بالشيطان التي جعلتني أكرهه جعلتني أخاف ولا أحب إله الإسلام قال لي الشيخ يا ابنتي خافي غضب الله فأنت لا تحتملي غضبه قلت له بل إني لا أحتمل رضاه أيضا إذا غضب علي دخلني النار وإذا رضي عني أدخلني ما يسميه المسلمون بالجنة ولكني أسميه أنا بدار النجاسة فالأمر ده أراعني لا يمكن أن يكون هذا إله الإسلام لا يمكن أن تكون السلوكيات بتاعة محمد سلوكيات أشرف الخلق إذا كان أشرف الخلق يسرق ويأمر بالقتل ويقول أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقول جعل رزقي تحت رمحي ده ما تزعلوش مني أحبائي ده كده قاطع طريق فقررت أنه لا يمكن أن يكون هذا الله فلا بد أن أبحث عن الله في مكان آخر ولكن وقعت عيناي على سورة البقرة أول آيات فيها التي تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذا لابد أن أؤمن بما أنزل لمحمد وما أنزل من قبل محمد فكيف أؤمن بكتاب لم أقرأه فعلي أن أقرأه ولكن الأيسر قبل أن أقرأه أفتش عن شخص المسيح من خلال القرآن فوجدت المسيح في القرآن هو كلمة الله فسألت الشيخ إذا كان المسيح كلمة الله ولم يكن الله إذا الله أخرس بلا كلمة ووجدت المسيح روح الله فإن كان المسيح روح الله وليس الله فالله إذا جماد ووجدت المسيح يحيي الموتى والقرآن يقول قل من يحيي الموتى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إذا الله هو المسيح وجدت أن المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية لأن كل إنسان يولد يخذه الشيطان بإصبعيه في جنبه فيستهل صارخا إلا ابن مريم وجدت المسيح ديان العالمين الذي لن تأتي الساعة قبل أن ينزل حكما عادلا مقسطا بين الناس وجدت المسيح هو الشخص الوحيد الذي وفى بالآية التي قالت في الإسلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا أكفرن عنهم سيئاتهم والناء عائدة على الله الله سيكفر بنفسه السيئات فأتى المسيح ليحقق ما وعد به ويكفر السيئات فإذا كان لا أحد يحيي الموت إلا الله فالمسيح الله وإذا كان من يقوم الكفار الله فالمسيح الله وإذا كان من يغفر الخطايا الله فالمسيح الله وإذا كان الوحيد الذي بلا شيطان الله فالمسيح الله تعرفت على شخص المسيح من خلال القرآن والأحاديث والسنة وجدت أبشع ما في الإسلام إله الإسلام وأبشع ما في إله الإسلام أنه أرسل رسول الإسلام وأبشع ما في رسول الإسلام أنه أتى بكتاب القرآن الثلاثة لا يجوز أبدا ولا يعقل أن يكونوا من عند إله قدوس بعد ما عرفت المسيح من شخص شخص المسيح من القرآن بدأت أقرأ الإنجيل وأتعرف على الإله المحب الذي أحب حتى المنتهى أتعرف على الإله الذي يريد أن الجميع يخلصون ولا يريد الهلاك تعرفت على الإله الذي بيته بيت قداسة السماء التي يوجد فيها المؤمنين معا الذين يصيروا شركاء في الطبيعة الإلهية التي ليس بها حريات ولا ولدان ولا ما إلى ذلك تعرفت على شخص المسيح قبلت المسيح بدأت أحيا مع المسيح بدأت أقول لا أنا بل المسيح يحيا فيه طبعا قصتي مع المسيح أطول بكتير قوي من أنها تحكي في سبع ثمان دقايق ولكن نظرا لوقت البرنامج أكتفي بهذا القدر الرب يبارك خدمتك أتسابونا سلام المسيح معك أشكرك أنا بشكركم جدا لحسن إصغائكم وأنا آسف أنا قلت مريم لكن هي مهرة إيل ومن كثرة الأحباء والاختبارات أنا امبارح كان عندي في غرفة البالتوك أظن أنت سمع كنت موجودة كنت موجودة ثلاثة كان في ستة بيقولوا اختباراتهم رجال وسيدات قعدنا يمكن لحد يمكن في ست اتنين مع ساعات أو حاجة مع الناس وهم بيحكوا اختباراتهم سريع.
وهكذا فمن كثرة كثرة الأسماء أنا آسف جدا آه، مهرة إيل مشهورة ومعروفة وأدمن في البلتوك واختبارها مستغرق أربع شرايط يعني حا- تقريبا أربع ساعات كون إن هي تختصره في ثمان دقايق ده شيء رائع أنا عايز أركزه في أربع نقط رئيسية النقطة الأولانية القواعد التي نشأت عليها اللي ساعدها في الإيمان يعني القواعد اللي نشأت عليها لا إلا لما تعرف وتفهم لا حرية الاختيار وحرية الاعتراض المسلم محتاج ان هو يتعلم يقول لا للغلط وله حق ان هو يفهم حاجة تانية الصراع قرأت عن عذاب القبر والقرآن وأسماء الله واللي احنا سمعناه كله عمل فيلم صراع داخلي مش كده؟ بعد كده بدأت مرحلة البحث عن الله بدأت تدور من سورة البقرة وصلت إلى أنها لازم تؤمن بما قب بما أنزل قبل الإسلام فبدأت تروح للكتاب المقدس وبدأت تقرأ وهنا تعرفت على شخص الإله المحب وسماءه الطاهرة وخلاصه العجيب فقبلته ونالت حياة في اسمه ألف مبروك مهرائيل وإحنا بنهنيكي والسماء فرحانة جدا بيكي وعقبال الكثيرين والكثيرات من السامعين والمشاهدين أحبائي نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضيعنا وهي عن محمد أم المسيح وفي هذه الحلقة سنرى بالدلائل والبراهين القاطعة إن كان محمد رسولا من عند الله أم رسول من عند الشيطان وهذا هو سؤال الحلقة محمد رسول من هو احنا عرفنا قبل كده محمد ابن من هو والنهاردة محمد رسول من هو والاختيار بين رسول الشيطان ابعت رقم واحد واذا كان في رايك ان هو رسول الله ابعت رقم اتنين واحنا بنرجو ان كلكم تشتركوا ويانا وتبعتوا لنا علشان خاطر تفكروا ونقدر نوصل الى نتيجه مهمه اتفضلي آه، نديم معاكي المايك طيب انا في حاجه بس عايزه اعلق عليها يا قدس ابونا لايضاحها للمشاهدين انا لما كنت مسلمه ما كنتش بطيء اي حاجه تتقال على النبي محمد حاجه غلط يعني فاكيد كتير من مشاهدين المسلمين والمسلمات اللي بي- بيشاهدوا برنامج حوار الحق دائما آه، بيعترضوا زي ما انا كنت بعترض أكيد طبعاً.
فبالذات لما بتسيء آه، للنبي محمد فمعلش هو تقوليش مش مش بسيء تقوليش بسيء هو أنا ب- بك- بتكلم أنا عن جهة بتكلم إسلامية.
عنه Yeah.
بكشف يعني إساءة دي بقى يبقى كل إنسان يعرف إن كانت إساءة ولا لا لكن أنا بتكلم بشرح بوضح من واقع الكتب صح.
فإذا كان في إساءة يبقى الكتب الإسلامية هي اللي أساءت إلى صح.
محمد مش ذنبنا صح احنا بنقرا الكتب بس وبعدين اقول لك عندك حق فعلا فالخطا في حق محمد لا يغتفر رغم ان الخطا في حق الله والدين يمكن ان يغتفر الكلام ده مش من عندي الكلام ده من كتاب احكام القران للجصاص جزء 3 وصفحه 274 يقول ايه لا يقتل المرتد حتى يستتاب تترك ليه فرصه للتوبه يعني ويكمل كتاب يقول لك اللي بيخطئ في حق الله ويرتد عن الايمان به فتترك له فرصه ليقدم توبه فيغفر له صح.
حلو يبقى اللي بيغلط في حق ربنا في حق الدين كله تترك له فرصه للتوبه فرصة.
طيب شوفي في نفس الكتاب بقى احكام القران للجصاص جزء 4 وصفحه 275 يقول ايه من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يناظر محدش يتفاهم معاه ولا يستتاب ولا تترك له فرصه للتوبه شوف بقى اللي جاي ويقتل في مكانه إيه ده ده معناه ايه معناه ايه اللي بيفكر معناه ان مركز محمد اعلى من مركز اله الاسلام ولكنني اوجه الى المعترضين كما قلت قول الدكتوره عائشه عبد الرحمن بنت الشاطئ استاذه الدراسات الاسلاميه والقرانيه كتبت في كتابها نساء النبي صفحة ست سبعة وثمانية تقول ايه شوف شوف الكلام اللي جاي ان طي الافكار طي الافكار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره أمانة البحث ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول بص النتيجة اللي وصلت لها بقى فلم يعد ويحل للدارس أن يضرب الصفحة عن ذكرها خلاص ثم أضافت قائلة إنني هي بقى إنني من كل ما تناولت من حياة الرسول لم أرى في حياتي شيئا قط أتحرج من تعريضه لضوء البحث حلو وإحنا كمان لا نجد شيئا آه، يعني من تعريضه لضوء البحث لا نجد حرجا هذا إذا فإنني لا أسيء إلى محمد ولا أتحرج من تعريضه لضوء البحث كما قالت أستاذة الدراسات الإسلامية والقرآنية ده بالنسبة للموضوع ده عشان دي حياته ال- الطبيعية والح- والخاصة طيب آه، ممكن بس نعرف المشاهدين يا أوت سابونا إزاي نعرف النبي الحقيقي من النبي الكذاب آه ده سؤال يعني.
يعني. مهم قوي ودخلنا في الجد بقى اه الجد واسم- كده على طول.
مش كده؟
الجد جد والجد الله الله عليه هناك معايير أساسية للحكم على ضوئها عايز أحكم أنا. ده نبي وده نبي نحكم ازاي ده نبي صح وده نبي من الشيطان في معايير مش العملية أيوة نبي من الله لا دي في معايير محددة منها انا مش هذكر كل المعايير هذكر بعض منها عشان نضيق وقت البرنامج واحد شروط النبوه اثنين صفات النبي او الرسول يناسب ثم عمل النبي او الرسول ايه هو اساسا وهل النبي من دول اتمشى عليه ولا ما مشاش عليه فنمسك حاجه حاجه طيب آه، شروط النبوة شروط النبوة هناك شروط للنبوة عديدة جدا لكن برضو أكتفي منها لضيق وقت البرنامج بثلاثة واحد إن هو يتلقى دعوة مباشرة من الله يبقى نبي جاي له صوت من ربنا نبي اثنين الاتيان بنبوة مستقبلية عن المستقبل مش نبي يبقى لازم يتنبأ عن المستقبل ثم النبي او الرسول مؤيد بالمعجزات يبقى دولت الثلاث ثلاث شروط للنبوه عشان اقول ان ده نبي ولا مش نبي اطبق عليه الشروط.
الشروط دي نعم.
واضح
آه طب ده الشرط الاول طب وايه الشرط الش- الثاني اه لا, لا احنا هناخد الشرط الاول لان لسه طيب انا لسه انا عرضت الثلاث شروط دلوقتي لكن هاخد الشرط اه شرط شرط مش okay برضو يناسب يا طيب.
yes.
اول شرط تلقي دعوه مباشره من الله ازاي بقى بص لموسى النبي في سفر الخروج اصحاح ثلاثة وعدد عشر ربنا قال له ايه قال الرب الان الله اللي بيكلمه الان هلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي من مصر كلمه وكمان قال له في لويين 8 آية واحد يقول كده الكتاب وكلم الرب موسى الرب اللي بيكلم موسى مباشرة والقرآن بيصادق على ذلك قائلا في سورة النساء آية 164 يقول لك وكلم الله موسى تكليما يعني إذا النبي لازم الله يكلمه طيب وماذا عن محمد هل كلمه الله مباشرة أم عن طريق مخلوق قال محمد نفسه عنه أنه شيطان وده موضوع الحلقة اللي فاتت يبقى مفيش كلام مباشر من ربنا صح ده مخلوق ظهر له طب انت شفت ايه يا عم محمد يقول لك خديجه تقول له شفت ايه يقول لها شفت الشيطان او مسني جن او لما من الجن طب ده المخلوق اللي اتكلم الله ما اتكلمش لكن ده مخلوق رآه ويشك في امر هذا المخلوق صح
واخده بالك يا طب ده الشرط الاولاني اللي انا الشرط بتكلم عنه.
الاولاني بس برضو في شرط تاني ممكن عودتك تكلمنا عنه وانت اتكلمت في الشرط اللي أنا الاول قلته الشرط قبل كده.
الثاني يعني ماشي الشرط الثاني هو أن يأتي النبي بنبوة من الرب عن أمور سوف تحدث في المستقبل يبقى نا- أما النبي يعني إيه؟ نبي يعني صاحب نبوة صح.
يعني بيجيب نبوة طب مثلا أنا بضرب مثل من, من الأنبياء القدام وبطبق على محمد جاء موسى بنبوة بخصوص مجيء المسيح في سفر التثنية اصحاح 18 وعدد 15 يقول ايه يقول ايه يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون طبعا البعض بيقول دي نبوة عن محمد لكن محمد مش من وسطه ومش من إخوته ده من بني إسماعيل وجاء داود أيضا بنبوة عن صلب المسيح في مزمور 22 آية 16 وطبعا في ح- مواقع كثيرة في المزمور يقول إيه ثقبوا يدي ورجلي نبوة عن في نبوة يبقى نبي طيب بالقياس بقى فما هي النبوة التي جاء بها محمد ولم يأتي بها نبي قبله ايه هي بقى النبوة يقولوا لنا اصحاب الرأي واصحاب الفكر وانا بقول اهوت للحضرات الافاضل شيوخ الازهر واساتذه الاسلام يقولوا لنا جه بالنبوه الفلانيه وبالرغم من كده برضه احب اقول لكم مش هو اللي قال عن نفسه في سوره الانعام ايه 50 ولا اعلم الغيب ده هو اللي بيقول ويأكدها في سورة الأعراف آية 188 يقول إيه؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أمال إيه يا عم؟ قال لك إن أنا إلا نذير وبشير يعني نفى عن نفسه إن هو عنده نبوة ويعلم الغيب ويتنبأ عن أمور أخرى واخد بالك؟
أيوة.
فده الشرط الثاني اذا محمد لم يو... لم يستوفي الشرط الثاني ايضا ابدا طيب آه، طب ايه هو الشرط آه، الثالث ل- للن- الشرط الثالث هو التأييد بالمعجزات كل نبي يقول لك وكان الله يؤيد الكلام بالمعجزات التابعة عشان خاطر يثبت ان ده كلام من عند ربنا في فرمان مش كده موسى النبي مثلا جاء بالمعجزات المعروفة عند المسيحيين والمسلمين واليهود الضربات العشر على أرض مصر حد ما أخرجهم من أرض مصر ضربات عشرة والسيد المسيح جاء بالمعجزات أقام الموت وشفى المرضى وفتح عيون العميان بشهادة الإسلام أي طب محمد إيه المعجزات اللي صنعها محمد
دي انا ما- ما اعرفش ايه هي بس دي بيقولوا إيه بقى طيب انا في حاجه هم بي... يعني انا كنت بقولها وهم بيقولوها أيوة.
بيقولوا ان محمد معجزه محمد هي القران آه طبعا مظبوط تعليقك يا أتسابون على كده اشكرك ده صح يعني احنا ب... انت بتتكلمي بلسان الناس وبلسانك لما بس- كنت قديمه آه هم بيقولوا كده فعلا على اعتبار المعجزه يعني على اعتبار زي ما انت عارفه اعتبار ان محمد امي واتى بقران معجز في بلاغته وما يحتويه من حقائق علميه وتاريخيه و و الى اخره اعجاز القران طبعا ليس مجالنا النهارده مناقشه هذا الادعاء في من كل جوانبه ليه هيجي هياتي الحديث عنه في حلقتنا القادمه بمشيئه الله فترقبوها ولكني اكتفي اليوم بقراءه تعليق الازهر الشريف على ما جاء بالقران من خ- اخطاء بس اللغويه والنحويه ده انا هحلل النهارده لان ده موضوعنا طويل قوي يمكن ياخد حلقات كتير لما نيجي لم- لمناقشه القران هل هو موحى به من الله ولا لا ده بعدين لكن هقول حاجه للتصبيره بس وعشان حضرات الافاضل المشايخ يقدروا يردوا علينا ويتكلموا يا جماعه انا عايز اؤكد ان انا لست ضد المسلمين ولست ضد مشايخ الازهر ولست ضد الحق لكن انا بتساءل واريد الحق ونريد ان نعرف الحق ونوضح للناس كلها الحق انها دوافع حب عشان الانسان يعرف الحق وما يضيعش منه الفرصه لكن يعرف الحق وينال حياه ابديه فانا لما بتكلم بهذا الاسلوب انا مش بدافع حقد او تحقير لاخرين لكن كشف للحقائق الازهر رد على ما جاء بالقرآن من أخطاء لغوية ونحوية وصرفية رد الأخطاء دي طبعا بتخرجه عن إن هو آه، وحي يوحى أو معجزة مش كده؟ ففي كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف وفي صفحة 200 أظن صفحة 200 دي ما تتنسيش بقى يعني صفحة 200 اللي يروح يجيب الكتاب أنا عارف إنهم هيلموه من المكتبات المكتبات.
حالا قبل الحلقة ما تخلص يكونوا بعتوا ناس يلموه من أكيد، المكتبات أكيد.
كما عملوا مع آه، بتاعة ال- دائرة المعارف الإسلامية وغيرها وغيرها الحق سيب الحلقة انا بقول للمشاهد سيب الحلقه وابعت ابنك ولا حد يشتري لك الكتاب من المكتبه قبل ما يضيع الوقت يقول رجال الازهر بصوا بقى الاضحوكه العالميه في الرد عايز يثبت ان اخطاء القران اللغويه والنحويه ما هياش اخطاء بص يقول لك ايه القران اوسع من قواعد اللغه حلو وأسمى من أساليب البيان المعروفة عند البشر حلو فإذا ورد خد بقى فإذا ورد فيه شيء على غير قاعدة نحوية أو صرفية معروفة لدى الناس ها غلط أهو ها فليس معناه أن القرآن قد أخطأ أو سهل ليه يا شيخ يقول لك إيه فما جاء منه على ما نعرفه أو نألفه من القواعد إيه فلا مشاحنة فيه يعني مفيش اختلاف طب متفقين في الحتة دي طح لكن لو حصل حاجة غير كده ها، يقول لك وما جاء على غير ذلك يعني مخالف للقواعد اللغوية والنحوية والصرف وما جاء على غير ذلك ها وجب الإيمان بصحته الله لما مخالف ايمان بصحته يعني ايه يا عزيزي الفاضل ده بالظبط عارفه زي ايه زي الفتوى اللي قالها الشيخ المفتي قال ان الحمل بحسب العلم 13 شهر مش عارف جاب 13 شهر منين يعني المهم مش موضوعنا اما الحمل بحسب التقوى فهو اربع سنين حلو على التقوى حلو قوي قوي قوي على التقوى يبقى اذا لازم نؤمن بيه لكن شوف اضاف الازهر قائلا بص شوف الكلام وعلينا ان نجتهد في التماس العله في هذا الخطا يعني ليه القران ما, ما اتبعش قواعد اللغه لازم ندور على العله يعني ندور على تبرير للغلط شوف بقى الكلام اللي جاي فان ادركناها عرفنا العله فالحمد لله لكن شوف بقى الطامة الكبرى فيما خلص إليه الأزهر لو فشل في تبرير الخطأ شوف يقول إيه في صفحة 200 يقول إيه لما ما نلاقيش خطأ تبرير يقول لك وإلا هتغيروا القرآن لا طب هتغيروا قواعد اللغة لا طب ما هتعملوا إيه يقول لك وإلا هي فوضنا الأمر فيها لله الله أكبر الله أكبر فوضنا الأمر فيها لله إيه رأي أحبائنا العقلاء من المسلمين والباحثين عن الحق في هذا الكلام دور على غلط يبرره وما لقلوش تبرير يبقى فوض أمرنا فوض لله أمرنا.
وتفوض إيمانك لله وتفوض أبديتك لله يا عم ما تبحث عن الحق فين يا حبيبي فأين هو الإعجاز إذا وطبعا احنا هنناقش الحاجات ديت بأكثر توسع لما نوصل للقرآن ومناقشة احنا بس في محمد دلوقتي لكن لسه هنوصل إلى القرآن نفسه طيب آه، انا م- يعني معلش بضحك على الحاجات لان فعلا حاجات تضحك يعني الردود ردود آه، مضحكه شويه ربنا ردود ال- يدينا بس احنا مش بنستهزأ بحد مش من بستهزأ الضعف.
بيهم لكن بس دي ما حقيقة.
فيش ردود هي دي الحقيقة طيب قدس أبونا زي ما أنا ح- ذكرت إن المسلمين بيقولوا إن محمد معجزته كانت القرآن آه.
بس بيقولوا كمان إن محمد عمل معجزات تانية غير القرآن تمام تمام تعليقك على كده يعني أنا عايزين نوضح كل ديت للمشاهدين.
امور بت- بتجيلنا يعني في البلتوك كتير يعني بتتقال وبتجيلنا في الايميلات وفي حاجات كتير ولكن الواقع ان محمدا محمد ذكر ايات عديده جدا في القران بينفي فيها انه صاحب معجزات وقت انا طبعا دلوقتي مش هقدر اجيب عشان خاطر وقت البرنامج بيسحب فهجيب ايه واحده بس مش ايه يعني كام ايه يمكن ثلاث ايات من القران في سوره الاسراء ايه 90 الى ايه 93 موجوده على الشاشه يقول ايه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا يعني حاجات قطع كده أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء الله طب ما عمل الإسراء والمعراج ترقى في السماء قال لك لا دول حقيقة العفاريت قوي قالوا له إيه أو ترقى في في السماء ولن نؤمن لرقي لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قالوا له لا لو كنت هتعمل معجزه نشوف كتاب بقى جايبه لنا معجزه زي بتاع موسى والجماعه دول اه الرد بقى ايه؟ الرد على بيطلبوا معجزه بيطلبوا مع- ينبوع مع- نهر بيطلبوا حاجات جنه كتير أوي.
بيت شوف الرد بقى سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا يعني ما عنديش معجزات طبعا انا مش فاضي عشان خاطر اجيب بقيه الايات لان لأن آيات كتيرة جدا.
تكسروا هجيبها في وقت تاني طيب آه، قدسك آه، دلوقتي عرفتنا في ال- آه، على ازاي نعرف النبي ال- الحقيقي من النبي الكذاب وقلت كمان انه يوجد آه، معايير اساسيه للحكم على ضوءها وذكرت منها ثلاث نقط اول نقطه هي شروط النبوه وتاني نقطه قلت صفات الن- آه، النبي او الرسول وتالت نقطه هي كانت اعمال النبي والرسول تمام.
طب قصة كلمتنا في النقطة الأولى وهي آه، ذكرت هي شروط النبوة وذكرت منها برضو آه، تلقي دعوة مباشرة من الله وأن يأتي النبي بنبوة وتالت حاجة آه، تأييد بالمعجزات تمام ممكن قدسك تكلمنا وتشرح المشاهدين كمان آه، النقطة الثانية وهي آه، صفات النبي اه طب مهمه جدا بس انا ب... يعني بحسدك على الذاكره القويه في انك انت بتذكر الحاجات بالتدقيق شيء جميل آه، ال- الشرط الثاني صفات النبي يعني ادي نبي وادي نبي مين يبقى نبي حقيقي ومين نبي كذاب آه، وقبل ما اقول الحاجات ديت اعيد على المشاهدين سؤال الحلقه محمد رسول من هو رسول الشيطان ام رسول الله نعم ارسل واحد لو الشيطان ارسل واحد ولو رسول الله ارسل اتنين الشيطان 93 رسول الشيطان 93 ومحمد رسول الله 7% يعني ساقط طيب ماشي مفيش مشكلة طيب. آه، ده كلام الناس مش أنا ده دي نتيجة آه، نتيجة آه، بخصوص المعيار الثاني اللي انت قلت عليه وهو صفات النبي يقول السيد المسيح في متى اصحاح 7 وعدد 15 و16 يقول احترزوا من الانبياء الكذبه الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه ووضع المعيار من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا استحالة أو من الحسك تينا إطلاقا طب ده كلام السيد المسيح أنا أجيب واحد من فقهاء الإسلام وهو معروف ومشهور لديهم جميعا وهو ابن تيمية بيتكلم عن معرفة الأنبياء الكذبة من الأنبياء الحقيقيين في كتابه منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420 يقول لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما يقول ايه يقول كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم حتى يظن الجاهل أن هذا مثل ما ينزل على الأنبياء الحقيقيين وما يوحى إليهم حلو حلو توصيف رائع طب عايزين نطبق ده بقى يقول لك أما العقلاء ها فكان ما يبلغهم وما يرونه من سيرتهم ما يبلغهم وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم انه ليس بنبي حقيقي جميل فوضع اذا قواعد ومعايير ويفهم من قول ابن تيميه هذا ان ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكذاب هو سيرته وسلوكه سيرته مش كلامه سيرته وسلوكه وهنا محتاجين لوقفه بالتاكيد مش كده؟
آه طيب آه انا عايزه برضو نوضح للمشاهدين يا قد سابونا لو تقدر تقول لنا ايه هي المواصفات اللي اللي بتجب آه لازم تتوفر في النبي الحقيقي ايوه هي دي الوقفه برافو عليك آه الاجابه لازم النبي الحقيقي من صفاته وسماته انه يعيش لمشيئه الله واثنين يكون قدوه حسنه امام الناس وثلاثه يضحي بنفسه لاجل خير الاخرين ماشي الرسول هو إنسان لا يعيش لنفسه بل يعيش لمشيئة الله لأن في تعبير دارج عندنا اللي هو أن يذوب المحب في المحبوب ليصل إلى درجة الذوبان محب بيحب حد بي- بيذوب فيه و- وده الواقع اللي قاله في الكتاب المقدس بولس الرسول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ذوبان بيعيش لمشيئته فالنبي لا يعيش لنفسه ولا لأهدافه الشخصية بل يعيش لأهداف من أرسله والكلام ده واضح في يوحنا إصحاح تسعة وعدد أربعة السيد المسيح يقول طعامي إيه أن أعمل مشيئة الذي أرسلني أعمل مشيئة الذي أرسلني النبي أو الرسول عايش لمشيئة الله طب المسيح نبي ورسول مسيح نبي ورسول وكاهن كل حاجة.
وملك وابن الله وابن إنسان و- والله متجسد وإنسان في طبيعة بشر الله المسيح كل حاجة مش كده؟ لمشيئة الذي أرسلني ويكون قدوة حسنة في سيرته في القداسة والبر والطهارة والأمانة والوداعة والحب والبذل والعطاء يقول لي يروا أعمالكم الحسنة فيمجده أباكم الذي في السماوات متى خمسة آية 16 ومن هنا يأتي معيار آخر وصفة أخرى وهي البذل والتضحية من أجل الآخرين آه، بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية 12 15 يقول وأما أنا فبكل سرور أنفقوا وأنفقوا لأجل أنفسكم يعني مستعد للموت عشان خاطر الناس ده ده- ده- دي الصفات بتاعت الأنبياء
طيب آه، برضو آه، قدسك آه، قلت انه يوجد معايير برضو اساسيه لتقييم النبي ال- الحقيقي من النبي الكذاب أيوة.
وذكرت منها شروط النبوه وصفات الن- النبي صح.
طيب ممكن تذكر لنا المعايير اللي هي آه، الثالثه اللي هي عمل النبي او الرسول برافو برافو هايلة بس تقدري بعد إذنك يعني نشوف الحاجات دي هتنطبق على محمد ولا لا اللي احنا قلناها آه طبعا مش كده؟ فإذا قسنا سيرة محمد على ما قاله ابن تيمية بس عشان خاطر الناس يل- لا آه، يتابعوا يعني آه، عن علامات النبي الكذاب نراه ينطبق أيضا نفس الكلام اللي قاله على محمد إزاي؟ آه، ابن تيمية قال آه، الأنبياء الكذبة كذابين واحنا بنشوف محمد في مسند احمد ابن حنبل جزء 6 وصفحه 404 يقول ف... انه رخص النبي من الكذب في ثلاث في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وقول الرجل لامراته يضحك عليها ده أي كلام يبقى اذا النبي الكذاب بيكذب ابن تيميه قال كده طب اهو كذب اهو ومرخص بيه ابن تيميه قال الظلم والوضع الى اخره اه طب في محمد كده برضه كم من اناس ظلمهم وقتل الابرياء واخذ نساءهم سبايا وباع ابناءهم لشراء السلاح للحرب الكلام ده مش من عندي مش بتبلى لكن الكلام ده موجود في الكتب الاسلاميه اقراه سنن البيهقي جزء تسعة وصفحة 129 يقول ثم بعث رسول الله سعد ابن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا يا حلاوة ياخد النساء يتجوزهم والعيال يروح يبيعهم والستات اللي ما هماش آه، يعجبوه برضه يروح يتخلص منهم ويبيعهم سبايا ويجيب بتمنهم حرب في ده نبي حقيقي يعمل كده ثم ايضا ان آه، ابن تيميه بيتكلم عن السيره والقدوه فانغماسه في الجنس والنساء وغيره مما تزخر به السيرة النبوية مثلا كتاب الطبقات الكبرى جزء واحد صفحة 398 حديث عن أنس عن النبي قال النبي قال إيه حبب الله إلي من الدنيا إيه خلاص النفوس يا أخي اقعد خلاص نفوس إيه وزفت إيه حبب الله لي من الدنيا النساء والطيب طيب يعني إيه؟ يعني الشيء ولزوم الشيء عشان يشد آه، نظر النسوان الستات يحط لهم برفانات آه، محترمه عشان آه، ريحه النبي وسوف ياتي الكلام عن ذلك في حلقات قادمه بمشيئه الله انا اسف بتكلم الكلام ده وانت موجوده لا معلش يا أستاذ ما- ما في معلش.
كمان ما في ستات كتير وبنات لازم قاعدين يعرفوا حوالين الحقيقه لازم التلفزيون.
لازم يعرفوا الحقيقه اه يعني بيقولوا لا ايه في الدين لا حقيقه في الدين الاسلامي الاسلامي بس طيب آه، اسف يا جماعه اما عن البذل والتضحيه فبعد عن اذنك يعني.
it's okay فالواقع ان محمدا لم يبذل نفسه من اجل الاخرين قط ولا على العكس بذل الاخرين من اجل مجده صح.
وتاسيس مملكته صح فين بقى هي صفات النبي ما تفكروا احبائي وبعدين انا مش بقول كلام نهائي لا انا منتظر انكم تبعتوا لي وتكلموني واللي على الهوا وتقولوا لي لا انت غلطان ده جه علشان عك- لا لا الصفات كانت غير كده خالص خالص بس يجيب لي الدليل والبرهان.
والبرهان آه وانا بنبه من دلوقتي المكالمات اللي تخش ما فيهاش مواضيع انشا انا عايز حقائق مش انشا خطبه الجمعه ما- حقائق مش مواضيع انشا اتفضل طيب آه، عايزة أسأل برضو سؤال آه، هو يعني آه، هك- هنرجع برضو المواضيع اتكلمت فيها بس التوضيح شوية أوضح أهو.
للمشاهدين هو عن عمل آه، الرسول والعمل التاني هو السلام آه. لا احنا هنتكلم عن آه، من شروط النبوه فعلا من شروط النبوه عايزين نشوف عمل الرسول مهم.
مش كده اللي هو المعيار الثالث بقى بقى قبل ما اتكلم عن المعيار الثالث بتاع آه، عمل الرسول عايز افكر برضو بسؤال الحلقه محمد رسول من هو واحد رسول الشيطان اثنين رسول الله الشيطان 95 رسول الشيطان 95 والحكايه برافو جدع جدعان شوف النتيجه بتتحسن نتيجة ازاي حلوة.
آه، يعني اللي بيسمع بيقتنع فبيتصل وبيحسن العمليه شكرا شكرا انا مش عارف ده كلام الناس يا جماعه مش كلام انا ده الناس شايفه كده فبيحكموا كده ده حكم الناس وبخصوص معايير عمل النبي او الرسول شرط بقى شرط.
فهي كثيره وانا بس هكتفي بثلاثه عمل الرسول لازم يكون عمل محبه عمل الرسول لازم يكون سلام عمل الرسول لازم يكون خلاص للنفوس ليجذبهم الى الحياه صح فاحنا هنتكلم عن الحته الاولانيه أوكي النقطه الاولانيه وهي المحبه المحبة ماشي آه، العلاقة الحقيقية مع الله بين الإنسان والله هي أن يحب الإنسان الله إلى درجة العبادة صح؟ أن يتخلى بإرادته عن كل حقوقه مع الله يقول له لا يا رب أنت أنا عبدك أنا ملكك ما هو العبد يعني ملوش حقوق يقول له أنا يا رب عبدك يقول له لا انا هخليك ابني يقول لا يا رب انت تخليني ابنك ده فضل من عندك لكن انا انا عبد عندك يا رب ملياش حقوق عندك يا رب لا ان يجبر على ذلك مش هو خلقنا الانس والجن ليعبدون لا مش ليعبدون ده عباده اراديه ويعبدون تحت التهديد يعني ما كنتش تؤمن بالاسلام وتعبد اله الاسلام هنموتك لكن السيد المسيح يقول ايه؟ في يوحنا اصحاح 14 ايه 21 يقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي حب حفظ الوصيه حب علاقه حب بين الانسان وبين الله أما علاقة الإنسان في الإسلام اللي رسخها محمد فهي علاقة فرائض وواجبات وليست عن محبة زي فريضة الصلاة مثلا والصوم والزكاة وغيرها ومن لا يؤدي الفريضة يعاقب وقد يصل العقاب الى حد القتل لا يا ابونا لا انت مزودها حدتين انا مش مزودها ولا حاجه انتوا عارفين ان انا بجيب منين كتب من الكتب الاسلاميه فعندنا اضواء البيان للشنقيطي جزء 3 صفحه 451 باب قتل ما تضحكوش يا جماعه احنا مش في مجال ضحك ولا مؤاخذه يعني. باب قتل تارك الصلاه قتل تارك الصلاه ازاي يقول لك كده انه يقتل بالسيف ويكمل يقول لك ايه وقال بعضهم يضرب بالخشب حتى يموت موت بطيء يعني يستوي وكمل يقول لك ويقال له يقولوا بقى للي بيضربوه عشان للموت كده صلي والا قتلناك ويقول ولا زال يكرر عليه حتى يصلي او يموت قصده يقتل يعني دي علاقة حب يا جماعة طب وعندك في السعودية آه، الجماعة المطوعين بيعملوا ايه بالكرابيج والعصيان انت سايب الصلاة يا تارك الصلاة اضرب يضربهم وما راحش يقتله البعد الثاني في المحبة محبة لله ومحبة لجميع الناس حتى الأعداء وده اللي قاله سيد المسيح الأحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم أحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار حتى الأشرار آه إله محب لكل الناس حتى الاشرار بيحبهم لانهم صنعه يديه الله ما عندوش عداوه بين حد الكلام ده في لقا 6 اصحاح ايه 5 و30 طيب اين محمد من هذا العمل الحبي في رسالته مثلا نقرا على سبيل المثال في سوره المائده ايه 64 والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ايه القينا بينهم العداوه والبغضاء اله يلقي عداوه وبغضاء الله محبه ويحب حتى الاعداء يشرق شمسه على الابرار والاشرار ويمطر على الصالحين والطالحين فرق شتان وهيجي الكلام عن الفرق بين اله المسيحيه واله الاسلام هي حلقه شيقه جدا وانا بتسرع عايزه أع- اسال كتير عشان اعرف المشاهدين آه، الحقيقه آمين.
وهرجع برضو لسؤالي آه، عشان نوضح فكره ال- النبي الحقيقي من نبي كذاب بس هو آه، العمل الاخر للنبي او الرسول هو السلام تمام طيب ممكن توضح للمشاهدين يا بالتاكيد أطلبون تاكيد احنا قلنا المحبه المحبه السلام.
ودلوقتي السلام شرطين اساسيين من- من اعمال من اعمال الرسول اللي من عند الله رسالة السيد المسيح أعلنتها الملائكة لحظة ولادته لما قالت إيه المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إيه السلام السلام وبالناس المسرة والمسيح نفسه قال كده قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع صح؟
صح بينما نرى رسالة محمد تغرق في دماء الحروب والإرهاب فمثلا أنا برضو بجيب أمثال بسيطة يعني عشان الوقت سورة الأنفال الأنفال آية 60 يقول إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وفي سورة التوبة خمسة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وفي سورة التوبة 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا هو السلام الذي أتى به محمد لا سلام بل قتل صح آه طيب آه في برضو نقطة لقدسك عايزك تكلمنا فيها وهي عمل آه الرسول أيضا أو النبي عن خلاص النفوس اه طبعا ده هدف النبي ورسالته ان هو جاي يخلص الناس مش كده؟ حقيقي ان اهم عمل للنبي او الرسول هو توصيل رساله الخلاص للبشريه من الموت ومن الخطيه ومن الشيطان ومن الادناس خلاص بيخلص الانسان من اللي هو غرقان فيه عشان كده في بطرس الرسول الاولى اصحاح واحد عدد تسعه يقول نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس خلاص النفس الغالية على قلب الرجل نفسك غالية يا عزيز السامع وانت يا اخت السامعة نفسك غالية ونفسك غالية على الرب يهمه امرك بدل ما انت غرقان في العالم وفي الخطية ومع الشيطان ومع الادناس ومع النجاسات ومع العالم الله عايز يخلص نفسك يطهرها ينقيها يخلصها من كل الشرور تريد ولا لا هل تريد ان تخلص هذه رسالة المسيح عشان كده جاء المسيح ليكفر عن خطايانا بموته نيابة عنا ليه؟ ليعيدنا إلى أحضان محبة الله الأبوية فهل هذا الهدف موجود في رسالة محمد أم كان هدف محمد تكوين دولة أرضية عالمية وفي سبيلها أهلك آلاف البشر ولا زالوا يهلكون من أجل ملك أرضي فانٍ
صح طيب معلش أتسابونا هتعبك معايا شوية سؤال تاني اتفضل.
آه، هو عايزاك بس كل اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة آه، في أعمال و- آه.
وصفات وشروط النبوة تلخص لنا كل حاجة آه، قلناها في النهاردة.
الجزء دي اه في اللي قلناها النهاردة في جزء اه كده طبعا لان احنا يعني شحطرنا الموضوع آه.
وخدناه بتفاصيل فنقدر نلمه كده زي نلمه البازل شوية كده
آه ببساطة شديدة احنا كنا بنناقش معايير تقييم النبي الحقيقي من النبي الكذاب وفي نقط بسيطة احنا شرحناها واحد شروط النبوة وشروط النبوة ايه تلقي دعوة مباشرة من الله أن يأتي النبي بنبوة عشان كده اسمه نبي أن يكون مؤيدا بالمعجزات تأيد أن الرسالة دي من الله آدي أول واحدة شروط النبوة تاني حاجة صفات النبي عايزين نقيم النبي نشوف صفاته من ثمارهم تعرفونهم فالرسول يعيش لمشيئة الله وليس لمشيئة نفسه والرسول يكون قدوة حسنة في سيرته وسلوكه ثم الرسول يتصف بالبذل والتضحية هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي بتقيم الرسول عمله بيعمل ايه أول عمل للرسول يكون عن أعمال الحب بيعمل محبة الله محبة وحبوا أعداءكم حب ده, ده صح التاني حاجة يسعى لنشر السلام وليس الحرب يسعى لنشر السلام بالكلمة الصالحة ثم يسعى لخلاص النفوس من الهلاك ومن الخطية من الموت الأبدي وأنا بصلي إلى الله عشان يكشف للجميع الحقيقة الحقيقة لكل الناس أمين يا رب من فضلك عرف الكل طريقك متع الكل بغنى مجد نعمتك ليعرفوك المعرفة الحقيقية امين يا ريتك وانت على حوالين التلفزيون عزيزي الفاضل تقول لربنا يا رب عرفني طريقك متعني بيك ارشدني الى الحق ارشدني الى الصواب عشان اقابلك في حياتي قول له انا بقبلك يا رب في قلبي بقبلك في حياتي اب ليا مرشد وقائد واقبلني ليك ابن امين آمين.
آمين طيب آه، معرفش إن كان في عندنا أي مداخلات النهاردة طيب آمين.
هناخد break الأول طب يا أتسابونا ماشي.
وبعد كده ناخد المداخلات بالتاكيد طيب.
بالتأكيد.
أعزائي المشاهدين المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار at حوار الحق .com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com أعزائي المشاهدين بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القم زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية مصر السعودية الأردن العراق الكويت تركيا البحرين لبنان اليمن قطر سوريا عمان فلسطين الإمارات والصومال كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة
شكرا جزيلا عودة ثانية إلى الأحباء ونحن نشكر أحبائنا المسلمين الذين اتصلوا ل- تحت شعار وإسلاماه ووصل ال ال ال الاستفتاء بتاع SMS بتاعهم رفعوا النسبة من 5% إلى 11% محمد رسول الله والتانيين 89% اللي بيؤمنوا ان هو رسول الشيطان ولا زال برضه مع كل حرب صلاح الدين واحنا مش في معركة يا جماعة ولا احنا مش في حرب احنا في كلمة حق تتقال وعلشان خاطر تقدروا انكم توصلوا للحقيقة وننتظر الى اخر آه، الحلقة عشان نشوف كلمة الحق فين امين
طيب معانا نور الدين من هولندا اتفضل
آه، الو مساء الخير يا حضرة القمص يا مرحبتين
ازيك يا حضرة القمص معاك بس تقدر ت- اتصلت بحضرتك قبل كده باسم ابو يوسف لو انت حضرتك تتذكر ابو يوسف بس ممكن توطي التلفزيون عندك
التلفزيون عندي واطي يا حضرة القمص لا ده مش- في ودني مش عالي خارم ودني طيب انا دلوقتي بسمع قفلت صدى التلفزيون الصوت.
عموما على ال طيب آه، شكرا.
كده صوت كويس يا حضرة القمص ايوه كده كويس ايوه كده لا لسه طيب سامع اشكرك مع مع اطلع بره حضرتك بعيد عن نور الدين، انا التلفزيون.
كنت اتصلت بحضرتك قبل كده باسم ابو يوسف صوت. ايوه اشتركت معاك في حلقتين ايوه فارجو بس ان حضرتك تديني شويه وقت يعني اذا تكرمت ما هو الوقت ده عشان خاطر غيرك يقدر يتفق ويقدر انا مش ه- يتكلم مش هاخد اكتر من ثلاث دقائق بالكثير يا حضرتك القمص ويا دق- رب بس- دقيقتين- دقيقتين للمداخلة الواحدة.
فرصة ل- لكل المشاركين دقيقتين للمداخله الواحده عزيزي نور الدين ووطي التلفزيون او سيب اوضه التلفزيون وروح حته تانية
حاضر يا حضرتك طيب طيب حضرتك تكلمت عن شروط النبوة وأنا بحثت في شروط النبوة وأوصاف الأنبياء في العهد في الكتاب المقدس ووجدت الآتي ايوه صفات ال- ال- النبي أو الرسول مهم.
آه، إن يكون زاني وحضرتك طلبت حقائق مش مواضيع إنشا فأول ما كرم- كلم الرب هوشع قال له اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأنك لأن الأرض زنت بسببك.
ايوه أوصاف الأنبياء في العهد في الكتاب المقدس أن يكون سكير وشريط خمر آه.
لما ده موجود في نوح مم.
ويذنب المحارم زي ما هو موجود في لوطا آه، في آه، في لوط ايوه ونهاية عمره بيكفر زي سليمان ويزني بامرأة جنبه مثل داوود و ده موجود في ما معلش يعني حضرتك بتبتسم على الشاشة بس أنا ده شايف.
موجود في الكتاب المقدس آه، طبعاً، وله رد، آه، أخ. يا اخي نور الدين كل حاجه ولها نعم.
ردها بس خلص لان فاضل لك نص دقيقه من الوقت اللي انت اخذته اتفضل طيب اوكي يا حضرتكم فإذا كانت هذه هي صفات الأنبياء في الكتاب المقدس مهم.
فيعني يؤسفني ان دول ما يكونوش انبياء لان الاله فسد ولم يستطيع ان يختار من الابرار من يكونوا رسل, رسل لهم. وانا حلو.
كنت بعت لحضرتك آه، طلب آه، بالمناظره مع الدكتور منقذ واخونا وسام في على قناه الحياه او على البلتوك ولم يصلني اجابه حتى الان مع ان رقم تليفوني موجود في القناه.
ماشي.
ارجو من حضرتك الرد.
اشكرك اشكرك اشكر مداخلتك واهتمامك انك انت تكون ويانا فحضرتك بتقول ان شروط النبوة في الكتاب المقدس انه يكون زاني وسكير ويزني بالمحارم و- ويكفر آه، آه، امام ربنا كده ضميرك سامح لك ان دي حطها الكتاب المقدس شروط امام ضميرك يعني ولا بتضحك عليك الناس السامعين والمشاهدين ممكن يكون سقطات والانسان ليس معصوما من الخطا حتى محمد الذين قالوا انه معصوم قالوا معصوم في الوحي وليس معصوما في السلوكيات والحياه الخاصه واسال الدكتوره بنت الشاطئ اللي احنا جبنا كلامها في الاول فانا يهمني انك انت تكون انسان دقيق في كلامك ما تقولش ان دي الشروط اللي وضعها الكتاب المقدس للنبوه يا استاذ نور الدين او ابو يوسف او ابو سيف فدي نقطه ماخوذه عليك لكن الرد ايه بقى عن هذه الاخطاء كلها اولا في بالنسبه لهوشع لما يقول له اذهب خذ لنفسك امراه زنا لو كانت زانيه كانوا قتلوها لان الزانيه ترجم ولعل محمد ايضا رجم الشيخ والشيخ بشريعه اليهود طب امال ايه بقى لا ده بينبئه بيقول انت هتتجوز واحده كويسه لكن هتزني من وراك وتنجب نسلا وبعدين اوعى تكرهها اذهب اليها ولاطفها واعدها ده دليل الحب يا استاذ حتى لو خانت وزنت بيقول له حبها وروح لطفها وارجعها اقرا في ذهن منفتح ما تقراش وانت مغمض ماشي ادي واحد اما عموما عن اخطاء الانبياء في العهد القديم فده واضح الكتاب المقدس يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله من اجل هذا جاء المسيح ليخلص البشريه من كل خطاياها والجميع كانوا محتاجين إلى خلاصه وانت محتاج لخلاصه برضه أما النقطة التي لم تتعرض لها حضرتك جبت أخطاء الأنبياء في العهد القديم وما جبتش أخطاء النبي محمد مش انت راجل عادل يعني احنا لما بنتكلم دلوقتي عن اي حاجه مش بنجيب اه ال- الانبياء في العهد القديم ومحمد وبنعمل مقارنه طب ما قلتليش انت عن محمد الذي زنى مع ماريا القبطيه على فراش حفصه بنت عمر آه، تذكرها دي ولا لا انا مش بقول للتحدي لكن انا بقول ذكر الشيء بالشيء يعني وما جبتش ليه سيرة محمد لما زنى مع زوجة ابنه ونزل لها آية عشان خاطر يشرعها قضى زيد منها وطرا أنا بتكلم الكلام وأنا مكسوف لكن ليس في الدين الإسلامي حرج ولما تزوج طفلة طفلة عندها ست سنين ودخل بها بنى بها وهي تسع سنين ترضى تدي بنتك لراجل عنده 53 سنة ويجي يتجوزها تديها له حتى ولو كان شيخ الأزهر تدي له بنتك اللي عندها تسع سنين تزوجها تسع سنين طفله ولما جت السيرة بتاعت محمد ويقول هناك في الجنة نساء وحريات وذكر زي ما اتذكر في حلقة سؤال جريء امبارح آه، ذكر لهم محمد انه آه، بعد ما يعاشرها ترجع بكر تانية من اول وجديد ماذا علقت عائشة يا استاذ على هذا الكلام ماذا علقت اقرأوا كتبكم قالت ايه ووجعاه يعني الست فاكرة الوجع اللي هي اتوجعته وهي بنت من شيخ عنده 53 سنة ما تفوقوا يا جماعة انت بس شاطر تجيب الكلام اللي انت ما انتش فاهمه اصله مش ايه فاهمه أصله.
وتسيب كلام محمد و و و كما سياتي الحديث فيما بعد بمشيئه الله حد تاني لو سمحتوا في حد كمان؟ آه، الأستاذ مصطفى من بلجيكا اتفضل وي.
ألو
الو ألو أستاذ اتفضل.
مصطفى اتفضل
آه، س- س- زكريا
خلي زكريا يرد عليك
أيوه يا خلي أستاذ زكريا مصطفى يرد عليك انا اسمي ابونا زكريا زكريا.
او القمص زكريا لكن خلي زكريا يرد عليك أريد أن أريد أن أكلمك يا سيد زكريا تريد ان ايه أوكي.
أنت تقول أن محمدا ابن عبد الله رسول الله تقول إنه مرسول من جانب الشيطان ايوه انا اللي قلت ولا كتبكم
أعطيني دليل عن ذلك اه اه حاضر حاضر شكرا يا اخ مصطفى أه بشكرك جدا رغم انك انت يعني اداب الحوار نفسها ما بتراعيهاش لكن احنا بنقبل كل حاجه والمسيح علمنا ان احنا نحب حتى اللي ما بيراعوش اداب الحوار فمرحب بيك وكتر خيرك انك انت بتسمع واتصلت آه، انا لم اقل ان محمد ملبوسا لكني قرات كتب السيره ف وشهاده محمد نفسه وده الدليل اقرا في السيره آه، بتاعت آه، السيره النبويه بتاعت ابن هشام والسيره الحلبيه بيقولوا بصريح العباره لما رجع من الغار محمر العينين وقال لها زملوني زملوني قالت له ماذا جرى لك فقال لها رأيت شيطانا أو مسني جن أو لمه من الجن اسمع الحلقة اللي فاتت وانت تعرف الأدلة والبراهين شكرا أخونا مصطفى ومرحبتين
الاستاذ رمضان من السعوديه اتفضل الو الو اتفضل يا استاذ ألو.
رمضان نعم نعم
سامعينك اتفضل يا استاذ ألو.
رمضان الو
طيب الو استاذ رمضان آه، أم زكريا ألو.
أهلا بيك يا حبيبي أهلا وسهلا سامعك السلام عليكم ورحمه الله سلام السلام ونعمة عليكم وبركة ورحمة الله.
من الله سلام ونعمة وبركة من الله
القم زكريا نعم يا حمدي
مساك الله بالخير يا سيدي أشكرك يا حبيبي
كان في مداخله الله يخليك آه، في اول الحلقه اتفضل.
من أخت بتقول
أيوه كان في مداخله من اول حلقه من اخت بتقول الاختبار بعض بتاعها المسلمين مهم.
يعذب في القبر إيه، قلت ايه تاني؟
آه، رب المسلمين بعض يعذب في المسلمين القبر يعذب في القبر ايوه آه، دي ايوه اكيد الاختبار اللي سموه وفي الاسماء الحسنى بتقول ان هو رب ماكر ايوه ورب ظالم ايوه ورب مذل ايوه كويس مهم.
السؤال السؤال مهم.
ماذا يفعل اله المسيحيين بالمسلمين واليهود وبقيه الاديان ايوه هل يعذبهم هل يدخلهم النار ايوه هل يرحمهم نرجو منكم رد مقنع اشكرك يا حبيبي اشكر محبتك اله سؤال منطقي السؤال بس يعني ملوح يعني عارف اللي عنده حول بس هي حول في الحقيقة ب- فنصلح احنا ايه النظرة للأمور الموضوعية إله الإسلام أو محمد نبي الإسلام كان يرعب المسلمين ليسلموا ويصيروا مسلمين بكل أنواع الرعب المذكورة في القرآن والمذكورة في الأحاديث المحمدية يبقى اذا بيحكي هذه الامور عشان يجبر الناس انهم يامنوا بمحمد الدليل ان الملاكين في القبر يقولوا له انت مؤمن بمحمد من هو نبيك الله ثم من هو الله الفادي والمحب وكذا لا لا من هو محمد محمد حشر نفسه في كل حاجة لأن الذي يخطئ في حق الله يغفر له الذي يخطئ في حق محمد لا يستتاب إذا آه الإسلام كان يرهب الناس ارهبوهم حتى يقبلوا الدين الإسلامي وقد أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا كذا كذا كذا صح؟ أما المسيحية فتحذر من المصير الذي ينتظر الذين لم يتمتعوا بخلاص المسيح يقول له في خلاص مقدم ليك عايز تقبل اقبل مش عايز تقبل ما تقبلش بس الحقيقة النتيجة هتبقى كذا والنتيجة هتبقى كذا لكن الله إلهنا ليس شريرا حتى يتشفى ويتمتع ويتلذذ بتعذيب الأشرار أبدا ده هو بينصحهم ويقول لهم النتيجة وشكرا ليك عزيزي رمضان من أجل مداخلتك
طيب الاستاذ العربي من آه، المانيا اتفضل
السلام
السلام اهلا وسهلا سلام أهلاً ونعمة بيك. سلام ونعمة اتفضل يا استاذ الو اسمي العربي من المانيا السلام عليكم سلام سلام ونعمة ونعمة
آه لدي سؤال فقط يا سيدي
أم، ما سمعناش أنكم تقولون بأن القرآن كلام الشيطان صح نحن نقرأ ما كتبتموه
سورة آه، لنقول سورة آل عمران آه.
الآية من الآية 65
أي اسمح لي لا، من 44 آه.
44 بيقول لك 44 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل هل هذا كلام الشيطان يا أستاذ من فضلك أرجو منك أن توضيحا أنا بشكرك يا أخ عربي أشكرك لسؤالك المحدد والمركز آه، هل آه، أنا قلت أن كل القرآن كلام الشيطان تبقى فهمتني غلط أنا قلت أن القرآن آه، واخد شوية من العهد القديم وشوية من العهد الجديد ومشكل شوية من كده وشوية من بتوع الجاهلية وشوية من الفرس وشوية من الأساطير وأيضا فيه كلام الشيطان وكلام الشيطان اللي أنا قلته طلعته من صورة الجن وقريته لك لكن لما يكون واخد حاجة من الكتاب المقدس وحاططها تبقى من الكتاب المقدس فيها ايه دي وكان يلقط آياته من الشرق ومن المغارب ومن كل المصادر وأنا عندي حلقات في هذا الموضوع موجودة على النت تقدر تدخل وتشوفها اتفضل غيره
طيب آه، ديانا من الدنمارك اتفضلي
سلام ونعمة وبركة المسيح معك أبونا بقمص أنت اسمك إيه؟ اسمك اسمها إيه؟
اسمها ديانا أنا ديانا من دنمارك ديانا ديانا يعني راجل ديانا أو- آه، لا لا ست.
آه، العفو أبونا أنا آه، ست إيه أنا امرأة.
أهلا بيك بس ديانا.
يعني كونوا رجال برضه يعني ديانا.
صوتك رجالي يعني اتفضلي
ال- اسمع لي أول مرة أقول لك تقبل أكون بنتك يا سلام ده آه.
شرف كبير ده أنت بنت ربنا بحاله الله لما الله بتقبلي يخليك.
المسيح بتبقي الله بنته يطول عمرك يحفظك يرعاك يا أبونا قمص بل أقدر أقول لك أبويا أبويا يا الروحي.
مرحبا يا مرحبا وفعلا حق وحقيقي أنت أبويا الله يبارك فيك ده شرف ليا
أبويا القمص أي.
أبويا الغالي مرحبا
أنا عندي عتاب معاك بنت تحب أبوها وتريد تعاتبه إيه؟
بنت بتحب ابوها وعايزه تعاتبه اه عنها اتفضلي اتفضلي
إيه، ارسلت لك من خلال ثلاث سنوات عده رسائل اه اسف جدا
انا بس م- بدي بس إيه، تبعث لي كتاب المقدس وعليه اهداء بخط ايدك حاضر.
حتى افتخر بيه اقول من ابويا هذا يا آه، سلام يا سلام ط- غاليه والطلب رخيص وانت الله يحفظك واذا بدك أ- ابعث لك عنواني او رقم تليفوني أي.
بدي أ- ابعث لك ال- قصه حياتي انا كيف صار انا من خلفيه اسلاميه wow أهلاً من خلفيه بيك يا اسلاميه كمان مرحب مش تقولي كده من الاول
أبويا اهلا بيك أكد- أو- الله يخليك بس اسمعني أقول لك أبويا أنا محرومة من الأب ما انا عندي أب انا أتمنى فخر أب بالنسبه لي زيك.
ده فخر بالنسبه لي يا بنتي وما استاهلش ما استاهلش لا بالعكس أنت أب وكل واحد ولا كل واحد مؤمن بالله ويحب الله يتمنى أب مثلك اشكرك أش... قولي لنا طيب ازاي عرفت المسيح
أنا عرفت المسيح منذ الطفولة كان هو بيناديني هو كان معي بدون ما أسمع حلو ثم عاد يعلمني ولا أي.
يق- آه، يمكن شفت الإنجيل ولا قريته جميل.
شفت طفولتي كان عمري 12 سنة ها بعدين بس باختصار كده امم
ايوه يا أس- آم، آه، دينا احنا خط ضاع ولا سامعينك إيه؟
الو المهم انا تعذرت كثير بحياتي كنت احب المسيحيين ما بعرف ليش كان شيء ناقصني محرومه منه اه يعني حياتي ما كانت كامله آه نشكر ربنا لكن ايه النقطة اللي خلاتك تقبلي المسيح؟
انا قبلت المسيح منذ طفولتي بس ردت اتعمد ما حد انطاني مجال اتعمد لانه انا بدوله اسلاميه انا من العراق ايوه اهلا بيك. طيب الله يخليك فطلعت مشان هذا طلعت من العراق هربت في سبيل بس اتعمد يا الروح سلام يا القدس سلام والحمد والشكر والمجد للرب اتعمدت وصلت الدنمارك اتعمدت نشكر الرب مبروك امين لكن قبلت المسيح في قلبك فيك يا ابونا اخدت المسيح في قلبك رب وفادي ومخلص الحمد لله انا قبل المسيح بحياتي منذ طفولتي وكنت امشي بمشيته وبارادته مو بارادته وبتقري الكتاب المقدس وكده كل يوم
انا قارئ كتاب المقدس كل يوم وكل يوم اتابع قناه الحياه كل البرامج الدينيه كل اشكرك يا ديانا اشكرك ربنا ربنا يباركك يبارك ويزيدك حياتك.
من كل ما انا سيبي عنوانك مع ال control room وانا هبعت لك الكتاب وهكتب لك اهداء الى ابنتي المحبوبه ديانا حلو كده
اه طب طيب.
الخط انقطع سوري يا ريت انها تتصل تاني مم.
طيب الاستاذ فوزي من آه، كندا الاستاذ فوزي اتفضل الو استاذ فوزي ايوه ايوه ايوه اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ فوزي ايوه
اتفضل حبيبي اتفضل ايوه مساء الخير يا جناب الكمس يا مرحبتين يا استاذ فوزي انا فوزي ابراهيم من آه، من من كندا مصري الاصل طب شرفنا اهلا حبيبي وسهلا لو سمحت آه، انت حضرتك اتكلمت ان سيدنا محمد ما عندوش معجزات ايوه طيب والمعجزه ليست عصيه على خالق الكون
ايوه طبعا صح.
ولكن المعجزه لا تنفع من لا ينفعه عقله ايوه كويس
وكيف اصبحت المعجزه تابعه للايمان ايوه بعد ان كان الايمان تابعا للمعجزه
ايوه
طيب لو سمحت ليا سؤال بس فسر الكلام اللي انت قلته ده طويل.
اسمع استناني بس فسر الكلمتين اللي انت قلتهم دول ايوه فسر حكاية ان يعني المعجزة كانت تابعة للإيمان ما دلوقتي مش بعد الإيمان كان تبع.
بعد ان كان الايمان مع- تابعا للمعجزه ازاي يعني اقول يعني ازاي ففسر يعني نفسك هل هو أيوة يا أستاذ فسر فوزي، نفسك بعد- حبيبي
طب طب ممكن طيب تفسر إزاي ال- يعني؟
الكلام اللي اقول انت لحضرتك قلته ازاي طيب ال ال ال المعجزات الو ايوه استاذ عينك اتفضل ايوه المعجزه
مش عارف يا
لا كده كده انا يعني عندك انت الصوت انا سامع ألو.
صوتي عندك صدى الصوت المعجزات مسموع.
حصلت كتير أيوة.
وطي ألو، التلفزيون ألو.
وطي التلفزيون من عندك يا استاذ فوزي بيستمعينك انت مش مش سامعنا عشان التلفزيون عالي وطي التلفزيون لو سمحت
آه.
يا جناب الكمس انا مستني حضرتك بقالي كتير طب لو حبيبي سمحت طب ما تتكلم كلام يفهم
تردد الصوت انا مش فاهم ولا انت سامع ما انا انت عشان خاطر مولع معلي صوت التلفزيون عندك انا فودنك وطيته اهو وطيت اهو يبقى هتسمع ان شاء الله لو سمحت مم.
المعجزات حصلت زمان ها.
مع الانبياء ايوه ايوه ها وال... و- والناس ما امنتش بيها ها احنا تابعين احنا اللي بنجري الايمان بنجري ورا معجزتنا اللي هي القران ايوه وانتوا حضرتكم عشان المعجزه فع- عشان كده عندكم الايمان ايوه يعني المعجزه حصلت من قبل ها.
طيب. في أجاوبك.
عندي آه، لو سمحت في في آه، إس- في انجيل يوحنا مم.
الاصحاح السادس عشر ها يقول مم.
سيدنا عيسى انه خير لكم ان انطلق ايوه لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي ايوه ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ايوه ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئه وعلى بر وعلى دينونه فاما على خطيئه فلانهم لا يؤمنون بي مم.
واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني لا ترونني ايضا مم.
واما على دينونه فلان رئيس هذا العالم قتيل مم.
وإن لدي أمورا كثيرا أقولها لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوها الآن مم.
وأما متى جاء ذاك روح الحق مم.
فهو يرشدكم إلى الحق جميعا مم.
لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع به يتكلم به مم.
ويخبركم بأمور آتية مم.
وذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم تمام ولهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم وبعد قليل لا ترون لا ترونني حلو خالص وهذه نبوه عن رسول ياتي بعد سيدنا عيسى ويمجده حلو.
وهذا ينطبق تماما على رسول الإسلام فإنه مجد سيدنا عيسى يا سلام اعظم تمجيد طب استناني بقى التفسير استنى بس استنى بس استنى.
الآيات كتير في الاناجيل ايوه بتنبئ استنى إن في ما هرد عليك ظهور نبي ب- بقول لك سيدنا- ايه سيدنا عيسى بقول لك سعادتك ايه ده بالحوار انك تتكلم وتسيب غيرك يتكلم اه فسيبني ارد عليك نمره واحد المعجزات يا عزيزي الفاضل تؤيد الايات بالك... يؤيد الكلام بالايات التابعه يعني يتكلم وعشان يثبت ان ده من عند ربنا يعمل معجزه فالناس تؤمن بالمعجزه ان ده فعلا الكلام اللي جاي من عند ربنا ده الكلام اللي بيقولوا عندنا كده محمد ما عملش معجزات وما يعرفش يتكلم عن المعجزات لكن اللي اتكلموا عن المعجزات قالوا كده يؤيد الكلام بالايات التابعه خلاص كن ال- القران معجزه اظن لو حضرت الحلقه من البدايه كنت شفت رد الازهر على معجزه الازهار نفوض الامر لله لما نفشل ان احنا نجيب ايه تبرير لل- للمعجزه بتاعت القران وبعدين انا هتكلم عن القران فيما بعد سلسله طويله قوي خليك ويايا يا مهدي بعدين بتتكلم عن الروح القدس اللي يبقى النبي محمد نبي محمد مجد المسيح يا عمه المسيح اله متجسد محمد قال انه مجرد نبي يبقى مجده المسيح صنع الفداء بموته على الصليب محمد جرده من الموت يبقى مجده وبعدين انت بتقول آه، روح الحق الذي يرشدكم الى جميع الحق محمد ارشد اهله الى الحق وتكلم بالحق ام تكلم بالباطل وده سؤال انا برضو بطرحه عليك عشان خاطر تثبت لي بعدين آه تقول لانه ياخذ مما لي ويخبركم فهل محمد اخذ مما للمسيح واخبر الناس ولا اخذ من المخلوق الذي ظهر له في غار حراء وكلم الناس آه، أنا كنت أتمنى إنك أنت تكون حقاني أكتر من كده ومتبصر في الأمور، لكن برضو إحنا بنرحب بكل سؤال وبكل مداخلة. أنا بشكركم جزيلا جدا وكان ودي إن أنا أقعد وياكم طول النهار لكن آه، الوقت المخصص في القناة محدود وأعتقد دلوقتي بعد إذنك ننقل كلمة روحية ممكن تقول لنا عشان كلمة خاطر روحية لو الهدف سمحت.
الروحي بتاعنا واضح احنا يا جماعه مش قصدنا ان احنا نقعد نتناقش في الامور دي الخلافيه شمال ويمين وده صح وده غلط لا احنا بس بنبين الحق ولذلك اهم حاجه في ختام جلستنا هي الرساله الروحيه اللي توصلك للحق وانا الرساله اللي انا م- اخترتها دلوقتي بنعمه ربنا من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 10 وعدد 11 بتقول المسيح بيقول انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف الراعي الصالح الذي يرعى شعبه يحميهم من الذئاب الخاطفه يقودهم على المراعي الخضراء والى مياه الراحه يوردهم يسهر ويحرسهم المسيح راعي صالح جاء ليرعى حياتي وحياتك وحياة كل إنسان مشاهد الآن المسيح بيحبك كمحبة الراعي لرعيته المسيح بيهتم بيك ويهتم بحياتك المسيح بيحرسك المسيح بيحميك أنتم الذين بقوة الله محروسين الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف المسيح بذل نفسه كراعي صالح ليخلصني ويخلصك من الموت الابدي والهلاك كان المسيح ضحيه وكفاره وفداء عن خطايانا جميعا لو انك حوالين التلفزيون ووصلت في النتيجه الاخرانيه الى الحقيقه وهي كم آه، كما شفنا في النتيجه 94 رسول الشيطان وستة رسول الله وفي ناس غيرت آرائها وأفكارها فأنا نشكر ربنا لو أنت تأثرت وعايز تاخد المسيح الراعي الصالح في حياتك صلي معايا صلي اوعى تفوت الفرصة قول له يا رب أنا عايزك قول له يا رب أيها الراعي الصالح أنا بقبلك في حياتي لترعى حياتي وتحفظني وأشكرك لأنك خلصتني وبذلت ذاتك من أجلي وفديتني أنا بقبل فدائك لحياتي بقبل خلاصك ليا بقبل أبوتك ليا واعتبرني ابنك ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين الرب معكم امضوا بسلام سلام الرب وإلى اللقاء في الموعد القادم آمين.